انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
عمرك فكرت ايه هي أسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها أنفاسك؟ قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل كلها بتأكد حقيقة واحدة انت مش لوحدك استنوني أنا ميرفت عماد في برنامج أنت, أنت مش لوحدك على تسعينات اف ام
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد كل يوم خميس الساعة عشرة ونص على تسعينات اف ام
مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام أنا ميرفت عماد ومعاكم لمدة نص ساعة في أول حلقة من برنامج أنت مش لوحدك عايزة أقولك إنك هتسمع عنها قصص حصلت فعلا كانت كلها غامضة ومحدش عرف ليها تفسير لغاية دلوقتي هستنى كومنتاتكم على سؤال الحلقة النهاردة على page راديو تسعينات اف ام هاشتاج انت مش لوحدك هل فعلا في لعنة فراعنة ولا كلام بس الناس بتقوله هستناكم ملعون هو الذي يقلق راحة الملك إن الموت سيضرب بجناحيه كل من تجرأ على إزعاج الملك دي كانت النقوش التحذيرية اللي كانت على باب المقبرة بتاع الملك توت عنخ آمون واللي الناس قالت عليها دي عبارات بتتكتب عادي عشان يخوفوا لصوص المقابر ومحدش ينهب المقبرة بس للأسف اللي هتسمعه النهاردة وأصل الحكاية هتأكد لك إن ما كانتش نقوش وخلاص 1922 في وادي الملوك ست سنين وحملات استكشافية شغالة كتير قوي لكن مفيش حد قدر يوصل لحاجة لغاية ما جه هوارد كارتر وممول الحملة اللورد كارنافون وفكروا إن هم يبدأوا عمليات الحفر وخليني أقول لك الأول إن العرف اللي كان موجود في البلد ساعتها إن اللي يكتشف مقبرة بياخد 50% من محتوياتها هوارد راح للحكومة عشان ياخد التصاريح للتنقيب والحكومة اللي كانت ماسكة في الوقت ده كانت الحكومة الوطنية اللي هي حكومة سعد زغلول لما جه هوارد ياخد التصريح الحكومة قالت له احنا هنوافق لك بس بشرط واحد لو لقيت مقبرة كاملة مش هتاخد منها حاجة هوارد فكر بينه وبين نفسه هو ايه العبط ده هو استحالة الاقي اصلا مقبرة كاملة فمضى ووافق على الشرط بتاعه وبدأ في عمليات التنقيب يوم 29 نوفمبر الصبح كان في ولد عنده 12 سنة اسمه حسين من عيلة اسمها عبد الرسول الولد ده كان مسؤول ان هو بياخد زلعة مية قلل يعني على حماره ويروح كل يوم الصبح علشان يودي المية لعمال الحفر الولد طلع زي ما بيطلع كل يوم وهو ماشي الحمار رجله غرزت فهو خاف على القلل اللي معاه انها تتكسر فنزل عشان يشوف رجل الحمار بتاعه غرزت في ايه قعد يحفر شوية عشان يطلع رجل الحمار فلقى الأرض اللي تحته ناشفة شوية قعد يحفر تاني لقاها سلمة كمل حفر لقى سلمة تاني ساب الحمار وجري على هوارد اللي خد العمال وكملوا لغاية ما لقوا 16 سلمة وبعد ال 16 سلمة لقوا باب مقبرة لما جه ممول الحملة بيقول لهوارد انت شايف ايه كان في فتحة صغيرة كده فقال له I see wonderful things المقبرة كان حجمها صغير ما كانش حد يتخيل ابدا ان دي تكون بتاع الملك توت عنخ امون آه، في ناس بتقول ان هي ما كانتش معموله ليه بس عشان الموت المفاجئ ليه هو اتدفن فيها ويمكن ده حاجه خلتها تبقى بعيد عن عين اللصوص لانها م- مكانها كان ما حدش يتخيل ان هو ده يكون بتاع الملك توت عنخ امون هوارد اتفاجئ ان باب المقبره لسه بالحبل بتاعه متبرشم يعني يعني محدش لمسه من 3300 سنه هوارد ساعتها من القهر قال آه، This is the day of the days ما كانش مصدق أصلا وطبعا رجع في كلامه ورفع قضية على حكومة سعد زغلول في المحاكم المختلطة بس اللورد البريطاني ساعتها بعد ما اتحكم لهوارد ان هو ياخد 50% من ال- محتويات المقبرة ما حبش يزعل سعد زغلول وما وقفش مع كارتر بس هوارد كارتر كمل شغله في التنقيب بيوصف جمال المقبرة كانت عاملة ازاي كل ده وهو ما فكرش ان هو يبص على العبارات التحذيرية اللي موجودة فكر ان هو كل تفكيره ان هو يشيل قناع الموت او قناع الملك لانه كان منبهر جدا خليني اقول لك ان المقبرة فيها 5398 قطعة فيهم قطع مش موجودة منها على كوكب الأرض كلها متجمعة وهتتعرض في المتحف المصري الكبير خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعدها قصة الملك توت نرجع بقى لهوس كارتر اللي هيكون سبب هلاكه هو وناس تانية كتير من اللي فتحوا المقبرة هوارد كان عنده هوس زي ما قلت لك بقناع الموت خلي بالك ان القطعة دي اغلى قطعة موجودة على كوكب الارض لغاية دلوقتي وكان كل هم هوارد ان هو يمتلكه وللأسف الفراعنة كانوا بيستعملوا مادة صمغية اسمها الرتان بيدهنوا بيها جسم المتوفي وبعد كده يلفوا بكتان وبعدين بيلبس القناع جايز بقى مع عامل الزمن والبكتيريا أو كده فالقناع لزق في الموميا يعمل ايه بقى كارتر ما هو مهووس بيه ففكر ان هو يسيح المادة اللي موجودة دي لكن للأسف الموميا اتحرقت معرفش يطلعه بعد ما فشل حاول يرجع الموميا للتابوت بس نسيت اقولك ان ما كانش تابوت عادي اللي كان مدفون فيه توت عنخ امون لا ده كان محطوط في ناقوس دهب خالص وزنه 110 كيلو جرام وكان جواه أربع توابيت فلما حاول يرجع الموميا تاني ما ما عرفش يدخلها فقطع الموميا تلات أجزاء عشان يعرف يدخلها ويقفل الناقوس تاني الموميا في حالة صعبة جدا لغاية دلوقتي وهي حتى في مكانها في وادي الملوك مش ما ينفعش تتنقل عايزة أقولك إنه يوم الافتتاح الرسمي الكهرباء اتقطعت في القاهرة كلها من غير أي سبب وفي نص الليل اللورد كارنارفون جاله حمى غامضة كده وطفح جلدي غريب وبعدها بكام ساعة مات في خلال شهر من فتح المقبرة أربعين عامل تنقيب ماتوا اللي منهم انتحر واللي مات بمرض غريب واللي جاله طفح جلدي غريب كده وما كملش أسبوع ومات سكرتير هوارد نفسه في نفس الشهر اتوفى لوحده وباباه انتحر من زعل عليه حتى ان يوم الجنازة الحصان خبط طفل وهو ماشي قتلوه هوارد عاش بعدها كام سنة بس هما بيقولوا ان هو مات موتة صعبة قوي يعني هو في ناس شخصت قالت ان هو جاله سرطان غدد ليمفاوية بس اللي كان باين على جسمه كان باين انه انتقام حاجه في علماء بعد كده قالوا ان الفراعنه مفيش حاجه اسمها لعنه والكلام ده قال ان هما كانوا بيدهنوا جدران المقابر بانواع بكتيريا بعد كده بتهاجم الجهاز التنفسي وبتعمل نزيف في الرئه وفي ناس تانية قالت ان فضلات الخفافيش اللي موجوده بعد وقت كتير بتهاجم الرئه اول ما حد بيدخل المقبره بص انا هسيب لك الحكم حسب معتقداتك بس خليني اقول لك حاجه الاول سنه 1837 كان في بعثه في الاهرامات ولقوا تابوت من حجر البازلت في هرم منقورة كان وزنه 3 طن وشكله غريب قوي غير ان هو محدش عارف يفسر النقوش المكتوب عليه واتشحن لميناء ليفربول سفينة اسمها بياتريس السفينة دي والطقم كامل بتاعها غرق في البحر المتوسط ولغاية دلوقتي محدش يعرف مكانهم بالظبط ولا عرفوا مكان التابوت خلينا نطلع فاصل صغير وهستناكم عشان نكمل قصة أم ستي رجعنا لكم تاني وقبل ما أقولك قصة موسيتي عايزة أقولك حاجة صغيرة هو أنت عارف إن في ناس بتعتنق الديانة المصرية القديمة في أيامنا دي بس إحنا بنقول عليهم عبادة هما مش مصريين وبيجوا مصر يزوروا بس مش بيزوروا أي معالم سياحية كده وخلاص لأ دول ليهم أماكنهم اللي بيزوروها زي مثلا معبد الأزوريان الأزوريان ده بيوصل الف... هو ليه فتح خاص هو م- مش للزيارات العادية سعر العربية في الفتح الخاص ألف دولار وبيبقى الفتح الخاص من 12 بالليل ل 5 الصبح معبد الأزوريان ده مش معبد وخلاص كده لا ده كان الفراعنة بيعتبروه آه، مكان زي الحج الأيام دي عندنا كانت المقبرة الرمزية الأزوريس وبناه الملك سيتي الأول معابد مليانة جدرانها كتابات تخص كتاب الموتى مش موجودة في أي مكان في العالم واستحالة تلاقي لل- للنقوش اللي موجودة على الجداريات دي أي صور على النت في مكان مقفول وسري هناك بيقولوا إن هو أغمض مكان في العالم وعشان جبنا سيرة الملك سيتي تعال أحكي لك بقى قصة أم سيتي دورس إيدي دورس إيدي دي بنت كانت في إنجلترا سنة 1904 اتولدت دورسي كانت في يوم وهي عندها خمس سنين بتلعب مع اخواتها عادي وهي بتلعب وقعت على دماغها واغمى عليها اهلها جابوا الدكتور علشان يكشف عليها ويقول لهم ان هي توفت وان هو هيرجع بعد ساعه بتصاريح الدفن والحاجات دي عدت ساعه ورجع الدكتور تاني عشان يتفاجئ ان دورسي بتلعب مع اخواتها عادي مفيش اي حاجه عليها كشف على مكان الوقعة ملقاش أي أثر ملقاهاش إن هي أصلا حاسة بأي حاجة مكان الوقعة هو اندهش جدا من اللي حصل وأكد إن هي كانت فعلا ميتة رجعت دورسي عادي وبتلعب مع اخواتها بس اللي رجعت في اليوم ده ما كانتش دورسي العادية دورسي بدأت تحلم بمباني ضخمة كبيرة وعشان سنها صغير ما كانتش عارفة تقول ايه اللي بيحصل يعني لغاية وعندها سبع سنين شافت مجلة عليها صور معابد مصرية فخدت المجلة لباباها وقالت له إن هو ده اللي هي بتحلم بيه وده بيتها وهي عايزة تروحه وتزن كتير قوي إن هي بتحلم كل يوم بكده أهلها ما فهموش شوية وقالوا إن هم عشان يرتاحوا يودوها زيارة في المتحف المتحف البريطاني مشيت في المتحف عادي لغاية ما وصلت لقسم المصريات بيوصفوا بيقولوا إن هي لما دخلت وشافت التماثيل هناك قعدت تبوس فيهم وتقول ان ده بيتها وان الناس دي اهلها وانها عايزه تروح لهم فضلت تروح كل اسبوع المعبد المتحف السري لغايه ما لاحظ كده عالم هناك كان في قسم المصريات اسمه بادج كان مستغرب من حالتها قوي واصر ان هو يعلمها اللغه الهيروغليفيه كبرت دورسي بس كان الموضوع بيتطور معاها جدا لدرجة إنها كانت بتمشي كتير وهي نايمة ما كانتش عارفة تميز بين ال- اللي بتشوفه في الأحلام واللي بتشوفه في الحقيقة وأهلها تعبوا منها جدا فدخلوها مصحة نفسية خرجت من عندها وهي عندها 27 سنة خرجت وبدأت ترجع تاني ارتباطها بالعالم القديم دورسي قالت إن هي لمدة سنة كان بيزورها كاهن وهي مش عارفة تميز إن ده نوم ولا صاحية يعني هي مش عارفة الفرق بينهم بس خلال السنة ده الكاهن اللي كان بيزورها اللي هو هورع حكى لها قصتها قال لها إن هي كانت مولودة في زمن تاني وإن اسمها بنترست وقال لها إن أنتي كان أهلك يعني على قد حالهم وما كانش عارفين يصرفوا عليها فوهبوها للمعبد اللي في أبيدوس اتربت في المعبد لغاية ما وصل سنها ل 16 سنة ولما وصل سنها ل 16 سنة خيروها تحبي تروحي تنزلي ت- تبقي مع العامة ولا تفضلي كاهنة هنا وتنزلي نفسك طبعا هي وافقت إن هي تفضل في المعبد لغاية ما كان في يوم احتفال كبير وحضروا الملك سيتي الأول وشافها وأعجب بيها وهي كمان حبته ومع الوقت دورسي اتعلقت بيه أكتر وبقت حامل منه ولما الكاهن الأكبر عرف قال لها ان انت كده عملتي خطيه كبيره جدا وملهاش اي حل غير ان انت تبقي في محاكمه قدام العامه لا اما فضيحه للملك سيتي هي طبعا الاختيارين ما كانتش ينفع تختار بينهم فانتحرت عرفت دورسي ان هو ده ماضيها في الوقت ده اتعرفت على طالب مصري في لندن حبيته وطلب منها ان هو يتجوزها كان اسمه امام عبد الحميد اتجوزته وسافرت مصر انبسطت جدا وكانت بتقول ان هو ده مكانها اصلا اللي هي رايحه له وخلفت ولد وسميته ستي وبعد كام سنه جال الامام فرصه شغل في العراق وعرض عليها ان هي تسافر معاه وللاسف هي رفضت وده كان سبب الطلاق ومن ساعه ما حصل الطلاق ودورسي اتنقلت لنزلة السمان تعيش هناك كانت كل يوم بتروح الأهرامات تتعبد ما كانتش بتروح عادي زي الناس كده زيارة لا دي كانت بتروح لابسة أبيض بتاخد معاها كل يوم زيارات وبتروح تصلي هناك لغاية ما شافها العالم سليم حسن وشاف شغفها الفظيع وعينها السكرتيرة فضلت معاه كام سنة لغاية ما جه يوم وخلصت كل الأبحاث اللي بيعملوها في هرم دهشور وما كانش عندها شغل تاني ساعتها عرض عليها إنها تروح معبد أبيدوس هي من الفرحة ما صدقتش حتى إن هو قال لها إن أنت هتشتغلي هناك حاجة بسيطة جدا وافقت ولما مفتش المعبد عرف قصتها ما كانش مقتنع الصراحة فقال خلاص أنا هوافق إنها تشتغل بس أنا هعمل لها اختبار الأول فدخلها مكان ما كانش لسه قالوا ان هو تم اكتشافه وقال لها بما انك كنت كاهنه في معبد ابيدوس زي ما بتقولي انا عايزك تقولي لي كل النقوش اللي موجوده على الجدران وفعلا قالت له كل الاماكن فيها ايه لا دي كمان شاورت له على مكان وقالت له ان هنا كانت الجنينه هو جابوا ناس وحفروا فعلا ولقوا بقايا نباتات وفعلا بواقي إن كان في حديقة شوية تاني وبدأت تساعدهم وتقول لهم على أماكن مدفونة وممرات تحت المعبد وساعدتهم كتير والناس اقتنعت بكده عمال التنقيب حفروا في كل مكان قالت عليه ولقوا فعلا الحاجات دي الناس كانت بتستغرب قوي ايه نظام شغلها ده هي بتعمل ايه لدرجة ان هي كانت بتربي كوبرا ما كانوش عارفين هيعملوا ايه فيها بعد كده خليني اقولك ان دورسي فضلت على نفس حياتها زي القدماء المصريين وكملت حتى انها ساعة وفاتها عملت قبر زيهم بس وزارة الآثار ما وافقتش إن هم يدفنوها فيه واتدفنت جنب المعبد بعد اللي سمعته بقى هل بتؤمن بتناسخ الأرواح ولا لأ؟ وانت بتصدق ان في لعنة فراعنة؟ كل واحد وليه معتقداته وانت الوحيد اللي تقدر تحدد انت بتصدق في ايه انبسطت معاكم النهاردة وقبل ما تصبحوا على خير خد بالك انت مش لوحدك